بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين إيه، اتكلمنا امبارح عن آه، ثمرة من ثمار الماء الحي اللي جاري فينا كلنا اللي هو الروح القدس الإنسان اللي عايش في سلام مع نفسه لابد ان هو يكون عايش في سلام مع الله وسلام مع الآخرين وتظهر ثمرة بقى لهذا السلام وهي طبعا من ضمن ثمار الروح القدس الثمرة اللي تظهر من الإنسان اللي عايش في سلام هو إنه يكون إنسان وديع جدا يبقى إنسان هن هنشوف بقى إيه هي سمات الوداعة خلوا بالكم في فرق بين السمة والصفة سمات الوداعة هي إن أنا يعني شخص ما اعرفوش لأول مرة أشوفه أو في أول جلسة أقعدها معاه يعني ألقط كده شوية حاجات من شكله من حاجات معينة فيه أما الصفات فلا ده واحد أنا دخلت أكتر في العلاقة معاه وقدرت إن أنا أكتشفه أكتر وأكتر فإيه هي سمات الإنسان الوديع هدوء تواضع ايه تاني عدم الاندفاع هم؟ آه، يعني ما يحسوكش كل حاجة يعني يعديها كده ها بشوش مبتسم طبعا قدام الناس مفيش انسان وديع تلاقوه مكشر على طول متسامح يعني حتى لو حد غلط فيه مستعد ان هو يتسامح بسهولة علشان مش عايز يفقد سلامه وودعته اللي هو بيتسم بيها محب للآخرين محب للآخرين ومش عايز يدخل في عداوات مع حد حتى ولو كان على حساب نفسه شوية ايه تاني متعاون مع الآخرين ها ايوه يقدر ان هو يتعامل مع الاخر بنقاش وممكن كمان يعني معلش ازود حته كمان ان هو ممكن ان هو يتنازل شويه عن رايه ايه تاني سمات الوديع خدوم ايه تاني صوته واطي ولا صوته عالي الوديع ده لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوت يعمل في صمت ها بيشكر ربنا باستمرار يدي ومش منتظر ان هو ياخد لكن لو جاء ما فيش مانع يعني خير وبركه اصل لو هيدي على طول و ما ينتظرش ولكن لو جه بيشكر ربنا على العطيه اللي بتجيله عايش بالوصيه هو فعلا الانسان الوديع ده نجد ان هو ملم او بيجمع الفضائل ليه لان هو الداخل بتاعه هادي ومن فضلة القلب يتكلم من اللسان الانسان الوديع نجد انه سماته دي واضحة جدا عليه وبالتالي في علاقاته مع الناس لا بيخاصم ولا يصيح وعنده هدف ان هو عايز يربح الناس ده من ضمن أهدافه إن هو يبقى مش عايز يخسر حد عايز يربح الآخرين بأي شكل من الأشكال طبعا مش على حساب الوصية وعلى حساب ربنا تلاحظوا إن السيد المسيح الكامل في صفاته يقول لنا حاجتين بس تعلموا مني تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب ما قالش تعلموا مني محبة تعلموا مني تسامح تعلموا ليه لأن كل الحاجات دي هتبقى ناتجة من الوداعة والتواضع طبعا التواضع ده يعني يقولوا عنه أم الفضائل الإنسان المتضع ده يكتسب فضائل ياما أول تطويبة قالها السيد المسيح طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض ما معنى كلمة يرثون الأرض؟ آه. يرثوا محبة الناس وعلاقاتهم الحلوة مع الناس كلها لأن الإنسان الوديع يعرف يكسب كل واحد لأنه بيتكيف على الشخص اللي قدامه مش بيجريه أو يعني بلغة العالم بيماين معاه ولكن يعرف يتكيف مع كل شخصية إزاي قديس بطرس في الرسالة الأولى الإصحاح الثالث بيكلم وصايا للنساء بيقول إيه في الإصحاح الثالث عدد آه، ثلاثة بيقول إيه ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولي ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديم الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن يبقى الزينة اللي يتحلى بها الإنسان عشان كده بقول لكم الوداعة تبقى سمة في الإنسان يتزين بيها الإنسان المحب لله زينة الروح الوديعة الهادي اللي هي ليها تمن كبير جدا جدا عند ربنا ده دي السمات ودي يعني كلنا لما اقعد مع انسان مثلا هادي ولا واحده كده عليها علامات ال- الهدوء والوداعه والفلانه دي مريحه فلانه دي نحب ان احنا نقعد معاها والعكس صحيح لو واقف في اشاره من الاشارات الطويله شويه لو بصينا على الناس اللي سايقين في العربيات اللي حوالينا كلها او في الميني باصات هتلاقوا الكل إيه؟ مكشر يقول عليه علامة 100 111 الكل مكشر كل زعلان اتأخرت على ميعاد الدنيا حر الناس كلها عمالة تزعق في بعضها فسمة الوداعة سمة يعني نقول عنها دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه هي عملة نادرة شوية ولكن لابد أن يتسم بيها أولاد الله لأن هو ده اللي طالبه مني سيد المسيح طيب دي السمات أو العلامات الخارجية صفات بقى الإنسان الوديع هي إيه؟ خلوا بالكم السمة هو النتيجة النهائية للإنسان اللي من جواه هادي ووديع ومط- ويعني مصطلح مع نفسه من الداخل أول صفة للإنسان الوديع هو إنه إنسان هادئ من الداخل قبل ما يكون هادي من الخارج ومعنى ان هو هادي من الداخل انه ما يضطربش لاجل اي امر من الامور طب ما هو احداث كتيره بتمر في حياتنا ويختلف رد فعل انسان عن الاخر في انسان نجد ان رد الفعل بتاعه سريع جدا هو مندفع وممكن إن الانسان المندفع ده نقول عنه ايه ده غلاط يغلط بسهولة ليه لأنه ما بيلحقش يحكم داخله ولا يلحق ان هو يفكر هل التصرف اللي هيصدر مني ده تصرف سليم ولا لا آه، القديس أبو مقار اللي هو أب برية شهيد كان زمان الرهبنة عبارة عن ألالي للرهبان موجودة في الصحراء وكل راهب في قلاية وفي تجمع بينهم يتجمعوا كل آه، فترة ولكن كانوا على علاقة ببعض الرهبان فأحد هؤلاء الرهبان كان في القلاية بتاعته وتعرف عنه أنه بيتصرف تصرفات غير سليمة وأنه على علاقة بإنسانة وهذه الإنسانة بتدخل القلاية عنده يعني every now and then فالرهبان حسوا بهذا الراهب الخاطئ ومرة والتانية والتالتة هم ساكتين ولقيوا إن العملية زادت فراحوا لأبو مقار اللي هو الأب الكبير بتاعهم وقالوا له أبونا فلان بيحصل كذا وكذا وكذا أبو مقار سمع الكلام وما اندفعش ما ردش هنعمل ايه هنتصرف ازاي رغم ان قانون الرهبنه ان الراهب المخطئ ده اقل حاجه تتعمل فيه ان هو يفرز من مجمع الرهبان فابو مقار سكتهم مره قال لهم يمكن انتم مش واخدين بالكم يمكن انتم سمعتوا حاجه تخيلتم فزوحهم مره والتانيه وبعد كده صمموا الرهبان انه يقولوا له طب تعالى بنفسك دلوقتي كانوا يعني عايزين يمسكوه في ذات الفعل فقالوا له تعالى وشوف اللي بيحصل في القلاية هي موجودة دلوقتي جوه في القلاية مع أبونا فأبو مقر هو عارف إن في غلط في خطية بتحصل ولكن بوداعة وبهدوء وإن هو عايز يستر برضه من سمات الإنسان الوديع إن هو يستر على الآخرين فعايز يستر على هذا الراهب وفي نفس الوقت هو كمسؤول عنه وعن أبديته عايز يعرفه أن اللي بتعمله ده غلط يعني عايز يقوده للتوبة فمن أجل قانون الدير أو قانون المجمع كان لازم أن أبو مقار يروح معاهم ولولا أن الوضع خاطئ قانون الدير أنه يفرز هذا الإنسان ويطرد من مجمع الرهبان فراح ومعاه كم واحد من الرهبان وقبل ما يوصل قبل القلاية بشوية كده عمل دوشة شوية طبعا بغرض ايه عايز ينبه ويسمع الراهب اللي جوه ان احنا جايين علشان يلحق يعني يداري الغلط اللي هو بيعمله طبعا الراهب حس بان في دوشة وان هم جايين ناحيته وهيخبطوا عليه فبسرعة جاب الانسان اللي بيخطئ معاها وكان في القلاية في حاجة اسمها الماجور الماجور ده عبارة عن زي بلاص أو زير من الفخار والوش بتاعه أو البق بتاعه يعني واسع فعادة الماجور بيبقى من فوق مفتوح ومن تحت مقفول فراح الراهب ده جاب الإنسانة دي وحط الماجور وقلبه عليها علشان يخبيها دخلوا الرهبان ومعاهم أبو مقار جوه القلاية وأدرك أبو مقار على طول طبعا بإفراز الروح القدس إن المجور اللي مقلوب ده جواه هذه الإنسان فدخل على طول موجه قعد على المجور أبو مقار وقال للرهبان شوفوا بقى اللي انتوا عايزينه وفتشوا طلعوا الإنسانة اللي انتوا بتقولوا عليها دي طبعا اتكسفوا الرهبان هم فاهمين طبعا ان انها موجوده تحت الماجور ده ولكن هم اتكسفوا من نفسهم لان الرساله موجهه للاتنين موجهه للرهبان ما تدينوش وموجهه ايضا للراهب ربنا بيستر علينا بس توب وارجع خرجوا الرهبان وخرج ابو مقار وهو خارج بص من غير ما يعاتبه ولا أي حاجة ولكن نظر إليه نظرة فيها استعطاف يعني توب توب عن الغلط اللي انت بتعمله وما سمحش لنفسه ان هو يكلمه ولا يعاتبه ولا اي حاجة بتفكرني القصة دي بالصورة الحلوة قوي بتاعت السيد المسيح اللي مكتوب في الاخر فيها when I forgive I forget فعلا الواحد مننا لو يبص للصورة دي ويقعد يتأمل فيها كأن ربنا بيستعطفنا ويقول لنا إيه كل الغلط اللي بتعملوه ده أنا يعني توبوا توبوا أنا ما عملتش معاكم حاجة وحشة علشان تصلبوني مرة تانية وتحطوا مسامير مرة تانية في إيديا وفي رجليا فالقديس أبو مقار بهدوء وبوداعة ساعد هذا الإنسان ان هو يتوب عن خطيته وساعد الرهبان برضه ان بدل ما تحكموا على اخوكم بالطرد وان هو يفقد رهبنته ويفقد يمكن حياته بالكامل ويمشي في الطريق الخاطئ يجب على الانسان ان يعود بالملامه على نفسه اولا يبقى اول صفه من صفات الانسان الوديع ان هو انسان هادئ من الداخل قبل ما يكون من الخارج لو كان ابو مقار بقى انسان شرس وعنيف ويقول لك ده انا مسؤول عن الرهبان دول وفي قانون لابد ان هو ينفذ وفي لوايح للدير لازم ان انا اعملها كان هيحصل ايه ان هيفقد هذا الانسان ولكن حلو قوي ان الواحد مننا ما يكونش مندفع في تصرفاته او في احكامه لأن أحيان كتير جدا إحنا بنحكم في أحكام وبعد شوية كده لما أقعد مع نفسي واهدى شوية في الغالب يعني خمسين في المية من الحكم بتاعي بيبقى غلط ليه؟ لأن الاندفاع قدني إلى أن أنا أتصرف بطريقة زيادة عن اللزوم تاني صفة من صفات الإنسان الوديع أن هو ما بيتدخلش في أمور الآخرين وما يحكمش على حد ولا يدين الآخرين مش معنى كده أن هو إنسان سلبي أو أن هو ملهوش يعني وجود زي ما هو موجود زي عدمه ولكن ما يتدخلش في الأحكام على الآخرين ولو طلب منه أن هو يتكلم أو يحكم في شيء يحكم في هدوء واتزان كان في كذا مرة أحاديث كتيرة لسيدنا البابا في الفترة الأخيرة في القنوات الفضائية الملاحظة اللي لاحظوها ناس كتير جدا إن قبل ما بيرد كان بيقعد كده إيه كان 15 ثانية كده يهدى وما يردش بسرعة علشان أولا طبعا كل كلمة محسوبة عليه ثانيا علشان كل كلمة تكون في مكانها الصح زي ما سفر الأمثال بيقول إيه إن الكلمة كتفاحة من ذهب في وعاء من فضة كلمة المقولة في مكانها فحلو جدا إن الواحد مننا أولا ما يتسرعش في الحكم ثانيا ما يحكمش على الآخرين لأن لو الواحد مننا نظر إلى خطاياه مش هي مش هيبقى عنده وقت إن هو يبص الأخطاء الآخرين كان مرة الأنبا موسى الأسود يمكن هي قصة مشابهة شوية لسيرة أبو مقار أو القصة اللي فاتت كان أخذوه الرهبان علشان يحكم على أحد الرهبان المخطئين فرايح معاهم وهو شايل على ظهره شوال رملة والشوال ده مخروم وعمال يرمي رملة كده في الطريق فالرهبان استعجبوا ايه اللي انت بتعمله ده يا انبا موسى انت راجل كبير كان وقتها يعني راجل شيخ كبير فعايز تفهمنا ايه شايل شوال رملة وشوال تقيل ومنحني والرملة عمالة تقع في الطريق فواحد من الرهبان سأله انت شايل الشوال ده ليه ومش مربوط ليه من تحت لو ليك غرض يعني تحول الرملة دي في مكان فقال لهم ايه انا شايل خطاياي الكتيرة اللي مخلياني منحني ومش قادر أود أوري وشي للمسيح ورايح علشان أحكم على خطية راهب صغير لسه شاب جديد ما وصلش لدرجة في العلاقة الرهبانية مع ربنا ورايح علشان أحكم عليه بسرعة هو ده اللي بيحصل معانا في أحيان كتير جدا بنسى إن أنا فيا الخطية وأحكم على الآخرين ده احنا في أحيان يعني لما بنصلي صلاة الشكر بنقول ايه لأنك سترتنا سترتنا لو خطايانا مكشوفة قدام بعض كلنا وانا اولكم يبقى صعب ان احنا نبقى قاعدين قدام بعض دلوقتي ولكن ربنا ساتر علينا وبالتالي ما احكمش انا على الاخرين ولكن حتى لو عرفت ان اخويا ده مخطئ اقول لو انا في امكاني او في سلطتي ان انا احكم حتى لو حكمت أحكم بروح الوداعة مش بروح السلطة مش علشان أنا السيد عليه أو أنا اللي لابد أن أنا أحكم عليه يبقى الحكم بتاعي حكم قاسي في رسالة غلطية الإصحاح السادس بولس الرسول بيقول إيه أيها الإخوة إن سبق أحد أخذ في زلة فأصلحوا أنتم الروحانيين بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك كان واحد سابع كده ومسكوه في غلطة طيب إذا كنت أنت كمسؤول هتحكم عليه احكم عليه بروح الوداعة والرفق والعطف لألا إن أنا يمكن أنا بعد كده أكون أنا في نفس الوضع حتى يعني بلغة العالم يقول لك اللي يقدم السبت يلاقي الحد لو أنا هكون حنين على الناس وقت محتاج حنيتهم هيكونوا حنينين عليا ولو أنا قاسي على الآخرين ما هيصدقوا أن أنا أقع في غلطة ليه؟ كل اللي اتعمل فينا بقى أهو جت الفرصة علشان نرده لهذا الإنسان الإنسان الوديع جوابه حلو جدا يقول لك الجواب اللين يصرف الغضب الإنسان الوديع تلاقي ردوده هادية وتلاقي علاقته مع الناس علاقة هادية ما يعملش شوشرة حوالين نفسه ولا يعني كانوا عايز لهم أنا موجود يدخل بصوت عالي وخلاص فلان موجود لا ده ممكن يدخل إنسان ويخرج وما نحسش بيه ولكن سمات الوداعة والهدوء موجودة على وشه ونتعلم منه أكتر من أي حد تاني كان مرة القديس الأنبا أنطونيوس موجود ومجموعة من الرهبان موجودين معاه طبعا أبو أنبا أنطونيوس أبو الرهبان كلهم فكل واحدة فرصة نسأل أسئلة فكل الرهبان عمالين يسألوه فواحد من الرهبان قاعد ساكت ما بيتكلمش خالص فالأنبا أنطونيوس راح لاحظ فبيقول له وانت يا فلان ما بتتكلمش ليه قال له يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي كفاية كفاية أن أنا أشوف الوداعة والهدوء وأسلوبك الحلو جدا جدا في الإرشاد وفي إجاباتك للأسئلة بتاعة الرهبان هي دي لوحدها الفايدة اللي أنا بستفيدها يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي الجواب اللين يصرف الغضب في كلام كده لو الواحد مننا يتعلمه ويقوله باستمرار يبقى يعرف يكسب الآخرين والكلام يعني كلمة متأسف اللي احنا بلغة الرهبان يقولوا أخطيت سامحني هل أنا ممكن يبقى عندي الاستعداد أن أنا أعتذر إنسان جاي يهاجمني يهاجمني في موضوع معين الطبيعي أو الإنسان العادي يعمل إيه لازم يدافع عن نفسه لازم أصد بسرعة أو هياكلني في الكلام لا ده أنا برضه فيا لسان وأعرف أرد وتبتدي إيه تزيد تزيد الف... لكن لو قلت متأسف خلاص أنا حرقت الشيطان حرقت الشيطان اللي, اللي ممكن يبقى غالب أخويا اللي قدامي ده اللي جاي بيهاجمني وعايز إن الدنيا تصور علشان الشيطان هو اللي يبقى مبسوط لا بكلمة متأسف أنا غلطت في حقك خلاص وفي الغالب هيراجع هو نفسه يقول هو هو فلان بيتأسف لي على ايه ده أنا اللي غلطان وأنا اللي محق ليه فكلمة متأسف أو سامحني دي تخلي الواحد يكسب الآخرين أكتر من إن الواحد يدافع عن نفسه أغلب الخلافات ده توصل لمحاكم وخلافات كتيرة جدا بين الناس ليه كلمة اتقالت واللي قدامي ما قدرش ان هو يقبلها او يحتويها هروح انا رادد عليه وهكذا تبقى خناقه كبيره جدا صدقوني للاسف دلوقتي ناس يعني بيجي لنا في الكنيسه حاجه تحزن يعني ان يحصل خلافات ما بين جيران مسيحيين في عماره واحده ولا في سكن قريبين من بعض ويجوا ناس غير مسيحيين ويجوا لنا في الكنيسه يقولوا لنا الشقتين كذا وكذا اللي في العمارة دي متخانقين ما تيجوا تشوفوهم الشقتين دول هيكونوا ايه ناس مسيحيين واللي يتوسطوا بينهم او اللي يعني يجولنا ناس غير مسيحيين علشان نحاول ان احنا نصلحهم طبعا اصبح مظهرنا وشكلنا حتى وسط اهل العالم صورة مش حلوة ليه لأن مفيش إنسان أو مفيش طرف من الطرفين عنده استعداد إن هو يتنازل أو إن هو يقدم الاعتذار للآخر وكأن الاعتذار ده هيقلل من شأني أو يقلل من قدري أمام الآخرين يبقى الإنسان الوديع جوابه لين يعرف يمتص اللي قدامه يعرف إن هو يحرق الشيطان ويكسب الجولة من الشيطان أنا مش هقول إن الحرب بيني وبين أخويا اللي قدامي لا هي الحرب بيني أو بين المسيح اللي جوايا الروح القدس اللي جوايا وبين عدو الخير لو أنا قدرت إن أنا أغلب يبقى بالمسيح اللي جوايا أنا غلبت الشيطان رابع صفة للإنسان الوديع ان هو مش انسان سلبي بل بالعكس هو يدافع عن الحق ويظهر الحقيقة ولو طلب منه يقول مش هيقول ملياش دعوة وخليني في حالي مش هدخل فيه آه، أمور آه، زي كده لا لو طلب منه ان هو يقول الحقيقة لابد انه يقولها ولكن بيقولها ازاي يختلف بقى في واحد يقول الكلام اللي يشعللها وفي إنسان تاني يقول الحقيقة ولكن بيقولها ب- بهدف الإصلاح مش بهدف إن هو يغلط اللي قدامه ولكن بهدف إن أنا عايز أحل الموقف ممكن ألتمس العذر للإنسان المخطئ وأنا بقول الحقيقة وأنا بقول الوضع بالكامل ولكن أنا بلتمس العذر لفلان المخطئ ده السيد المسيح من المواقف الحلوة جدا اللي بتعلمنا إظهار الحق مع الوداعة موقفه مع المرأة السامرية لا أهانها ولا غلط فيها ولا قال لها أنت إنسانة ما ينفعش أن أنت يعني يكون ليكي خلاص لا اتكلم معاها وأخدها واحدة واحدة لغاية لما هي من نفسها اتكلمت عن خطيتها واعترفت بيها وراحت وبشرت أهل السامرة كلهم فمش معنى الوداعة انه انسان سلبي او انسان ما يقولش الحق او انسان آه، ليس له اي تواجد وسط المجتمع بالعكس ده في احيان كتير جدا الودعاء دول يبقى موثوق في كلامهم وموثوق جدا جدا في شهادتهم من الحاجات الحلوة لسه يعني واحد قايل لي قريب في الشغل بتاعه بيقولوا له يا فلان انت لما بتقول كلمة صدقني احنا بنبقى يعني عارفين ان الكلام اللي بتقوله صح مية في المية وفلان التاني يقعد يحلف مئة ألف حلفان علشان نصدقه واحنا مش ممكن نصدقه أبدا ليه؟ كلمة صدقني دي معروفة ان هي لغتنا وان هي زي ورقة البسطة عند الإنسان المسيحي الجد في حياته الروحية ليه؟ لأنه فعلا صدقني مش ممكن إن هو يكون فيها كذب في ناس تانية ممكن يستسهلوا ما أصل فلان اللي قدامي مش مصدق فهحلف له علشان يصدق اه انا ما بكذبش بس عايز ان هو يصدقني لا بصراحة هو عايز يصدق يصدق ما يصدقش براحته ولكن ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس يبقى قلنا اربع حاجات من صفات الانسان الوديع واحد هادي من الداخل قبل ما يكون من الخارج نمرة اتنين ها لا يتدخل في أمور الآخرين نمرة ثلاثة جوابه أو الكلمة اللي بيقولها جواب لين علشان يصرف الغضب ويكسب الآخرين نمرة أربعة يدافع عن الحق ولكن بأسلوب سليم مش الغرض منه إن هو يقول الحق وبس ولكن إن هو يصلح ما بين الناس طب إزاي بقى أكون أنا إنسان وديع احنا قلنا سمات وصفات وكلام جميل ولكن إزاي إن أنا أكون إنسان وديع بجد الإنسان اللي باستمرار يقول خطيتي أمامي في كل حين هو إنسان وديع ليه؟ لأن هو مش فاضي يبص لأخطاء الناس مش فاضي إن هو حتى لو اللي قدامي بيغلط هحكم عليه إلا طبعا لو أنا في موضع مسؤولية أو أنا كمدير في مكان ما مطلوب مني إن أنا أحكم وأحكم بالحق ولكن في أغلب الحالات هقول إيه أنا عايز أتوب نفسي الأول قبل ما أدور على خطية الآخرين وقبل ما أدور على إيه إن أنا أحكم عليهم أنا الأول أدور على نفسي لأن زي ما قلنا إيه، أبديتي وخلاص نفسي أهم من أي شيء كان القديس الأنبا موسى الأسود احنا عارفين ان هو كان رئيس عصابة وكان جسمه جامد جدا كده ووشه اسود اللون فلما ترهبن وتاب وترهبن كان يبقى موجود في المجمع وسط الرهبان فكان يجي رئيس الدير عايز يكتشف يعني كلهم مخضوضين يعني الراجل اللي كان قطع طريق ورئيس عصابة ازاي ان هو يوصل لدرجة التوبة الكبيرة جدا دي فكان بيعمل له اختبارات كتيرة من ضمن الاختبارات اللي اختبر بيها الأنبا موسى كان كل ما يدخل يقعد وسط الرهبان فيجي رئيس الدير يقول له ايه اخرج يا أسود اللون حاجة يعني الواحد يقول ايه طب ده انا خلاص تبت وعرفت ربنا يعني ما تقعدوش بقى تقلبوا في القديم ما هو اخرج يا اسود اللون يعني انت انسان شرير وانت انسان وحش ايه اللي يقعدك وسطنا اخرج يا اسود اللون فكان يخرج من سكات ولا يدافع ولا يقول انا تبت ولا انا خلاص يعني ماشي في طريق ربنا ولا يتكلم خالص يخرج وبعد كده رئيس الدير يروح اي لواحد من الرهبان اللي قاعدين دخله لنا مرة تانية يروح يقولوا له اتفضل ادخل يدخل ويقعد فرئيس الدير سأله قال له لما قلنا لك اخرج يا أسود اللون شعرت بإيه قال شعرت فعلا إن خطيتي أمامي في كل حين أنا حسيت إن آه صحيح أنا تبت ولكن ربنا بيفكرني باستمرار بأن أنا كنت في الخطية مش عشان ارجع لها تاني لألا افتكر نفسي ان انا في ايد حاجة طب وقال له طب ولما دخلناك قال له حسيت ان ده بعطف شديد جدا جدا منك يا ابي انك بتجلسني وسط هؤلاء القديسين وان انا ابقى قاعد وشايف وجهك شوفوا وداعة بعد ما كان راجل رئيس عصابة وكان شرس جدا جدا أصبح إنسان وديع ليه لأنه كان بيبص على نفسه أنا إنسان خاطئ ربنا اداني ان انا ابقى موجود في بيته اشكرك يا رب على كده مش هيجي لي وقت بقى واحس ان انا بقيت حاجه اصل انا انا خاطي صحيح موجود في بيتك يا رب ولكن دي نعمه كبيره انت اديتاني يبقى اول حاجه علشان اقتني فضيله الوداعه اعرف نفسي واتوب عن خطيتي اعرف نفسي كويس جدا وافحص ذاتي كويس جدا تاني حاجه أقبل ضعفات الآخرين أقبل ضعفات الناس أقبل خطيتهم أقبل أن أشوف إنسان ضعيف في تصرف معين في زلة معينة واقع فيها أقول أخويا غلط النهاردة ويمكن يتوب وأنا احتمال أغلط بكرة وملحقش أن أنا أتوب فقبولي لضعفات الآخرين وأن أنا يعني أقول ما هو أي إنسان ممكن أن هو يغلط ليه أنا أكون الجلاد بتاع الناس ليه أنا اللي لازم أحكم دي هتوقعني أولا في إدانة وتوقعني أن أنا مش ببص على نفسي كل نظرتي على الآخرين والحكم على الآخرين في حين أن أنا عارف نفسي كويس أقبل ضعف الناس دي مشكلة على فكرة بتبقى في تربيتنا كأباء وأمهات لأولادنا كل أب وأم عايزين عيالهم يبقوا أحسن حاجة سوبر في كله في المذاكرة وفي في الكنيسة وفي الرياضة وفي علاقتهم مع أصحابهم كل حاجة عايزينهم يبقوا ممتازين مش هيحصل مين فينا كامل صحيح حلو ان احنا نبقى عايزين ولادنا يبقوا حلوين قوي وممتازين ومتميزين ولكن لابد ان انا اقبل ضعفاتهم هم كمان مش مش في يوم وليله هيبقوا متميزين لا ده انا ممكن اتدرج معاهم خطوه بخطوه ثالث حاجه علشان اقتني فضيله الوداعه او ثمره الوداعه هو ان انا اشبع بربنا الانسان الشبعان ما يحكمش على حد النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الجعانة كل مر حلو الإنسان اللي شبعان بربنا ما عندوش وقت يرد حتى على الناس ويتضايق منهم ولا يتنرفز عليهم ولا بالعكس ده هو شبعان جدا جدا بربنا من خلال الأسرار المقدسة من خلال الكتاب المقدس من خلال مؤتمرات بيحضرها من خلال الخدمة هو شبعان جدا جدا بربنا فلما يجي حاجة تضايقه أو تخليه يغضب شوية مش هيحصل عارفين الكلام ده بيحصل حتى في العلاقات الإنسانية أنا لا يوم ما يكون عندي مناسبة سعيدة فرح ولا خطوبة ولا أي حاجة أي حاجة مفرحاني وتيجي حاجة كده تضايق نعمل إيه أفوتها أقول مش عايز أزعل النهاردة يوم حلو النهاردة يوم حلو مش عايز حاجة تعكر عليا مش ده اللي بيحصل ده لما يبقى إيه أفراح العالم ودي حاجة كويسة طب إذا كان بقى أنا فرحان بالمسيح اللي جوايا أنا فرحان وشبعان جدا جدا دي أنا واخد المسيح النهاردة متناول وجاي موقف بقى ينرفز فعلا موقف يضايق الإنسان اللي بيفكر باستمرار إن هو واخد المسيح وفرحان بيه وشبعان بيه هيعدي الموقف اللي يضايق ده ليه؟ عشان في حاجة أحلى من كده في حاجة أهم من كده أنا واخدها هي إن أنا واخد المسيح ده ممكن الشيطان جدع قوي بعد ما أقرأ في الكتاب المقدس وأحس إن أنا اتمليت كده وشبعان بيه بعد ما أقفل على طول يجي لي مكالمة مثلا تنرفزني تنغص عليا تحصل أي حاجة وانسى بعد ما شبعت بالإنجيل وفرحان جدا بيه خلاص كل ده انتهى بمكالمة أو خبر معين نرفزني أو ضايقني لا أنا لو شبعان بربنا شبع حقيقي هميز طبعا إن المكالمة دي بايخة إن فلان غلط فيا انه قال كلام ما كانش يصح انه يقوله ده تمييز بس في نفس الوقت ايه هعديه هرميه ورا ظهري ليه لان في حاجه احلى انا واخدها ومش عايز ان انا اضيعها ابدا فشبعي بالمسيح يخليني انسان وديع ويخليني ما اهتمش بالتصرفات الخاطئه اللي حواليا ليه لان في حاجه احلى من كده بكتير انا واخدها هي المسيح اللي ساكن جوايا ومش عايز ابدا ان انا افقده ابدا الانسان اللي شبعان بربنا يقول ايه معك لا اريد شيئا على الارض خسرت حاجه وليكن بس انا كسبان المسيح كله ايه الحاجه ده بولس الرسول ايه خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح حتى لو خسرت شيء مش هينرفزني ولا يضايقني ولا يفقدني هدوئي وسلامي وودعتي و لا ده في ناس صدقوني يبقى عندهم اخبار يسمعوها ويعني يعرفوها صعبه جدا جدا ولا يفقدوا ودعتهم يمكن دي برضو سمه من سمات البابا شنوده يعني شوفوا بيشيل قد ايه على دماغه ويسمع اخبار ومشاكل قد كده ولكن روح الفكاهه والوداعه تلاقوها في باستمرار طب منين الكلام ده سلام شبعان بربنا الإنسان اللي شبعان مهما هيحصل حواليه هو مش ممكن ان هو يضطرب أبدا رابع حاجة أو رابع وسيلة أقتني بيها الوداعة هو إن أنا أكون بعترف باستمرار ليه بفضي أصل كلنا ممكن إن إحنا نضطرب وممكن ان احنا نتضايق وفي حاجات كتيره في حياتنا كلنا بدون استثناء حاجات منغصه علينا مشاكل في البيت مشاكل زوجيه مشاكل في العمل مشاكل في اي مجال من المجالات احنا باستمرار بنقول يعني سر التوبه والاعتراف اساسه طبعا الاعتراف وغفران الخطيه وفي نفس الوقت هو مريح للنفس بنصلي في أوشية المرضى بنقول إيه أمراض نفوسنا يا رب اشفيها يعني سر الاعتراف من الحاجات طبعا اللي بتريح الانسان انا فاكر كان الدكتور احمد عكاشه لما كان بيدي سايكولوجي كان يقول للطلبه في المحاضره لهم اخواننا المسيحيين عندهم حاجه حلوه جدا جدا بتريح عندهم حاجه اسمها الاعتراف يبقى الواحد يروح يقعد مع القسيس بتاعهم ويحكي له شوية حاجات كده ويفضفض عن اللي في قلبه فيطلع هذا الإنسان من عند القسيس وهو مبسوط وفرحان هو طبعا واخدها من الناحية النفسية هو أستاذ علم النفس ولكن يعني حتى الآخرين فاهمين أو شاعرين إن سر الاعتراف ده طبعا الأساس هو غفران الخطية ولكن في نفس الوقت يعطي سلام للإنسان فيبقى الإنسان المعترف ده إنسان وديع جدا جدا في حياته سواء مع نفسه أو مع الآخرين وأيضا الاعتراف بيفضح الشيطان الإنسان اللي بيعترف كاعتراف صريح جدا جدا وبيبقى بيواجه نفسه صح هو بيفضح الشيطان فالشيطان عايزنا نبقى ايه في حالة ثورة دائمة في حالة حرب مع بعض خناقات على طول طيب أنا بسر الاعتراف ومداومتي عليه طب أنا بفضح الشيطان وبالتالي هبقى محتفظ بهدوئي وبودعتي على طول كل واحد وكل واحدة مننا محتاج الهدوء ومع عجلة الحياة السريعة جدا احنا محتاجين للهدوء اكتر وعشان كده ابونا بيقول لنا ايه فترة الخلوة الخلوة مش ان انا اقعد مع الاخرين لا الخلوة هي ان انا اقعد مع نفسي ان انا افضي نفسي ادي وقت لربنا اشيل الشوائب اللي ملهاش لازمة وابقى انا وانت يا رب وبس زي عارفين الفراخ المخلية الفراخ المخلية دي شايلين منها ايه العظم ملوش قيمة ده بيترمي على طول فعايزينها ايه خلوة مع ربنا وبس أشيل, أشيل أي حاجة ملهاش لازمة ليه لأن مخنا مليان بحاجات كتيرة جدا فلازم لازم أن أنا أشيل الأمور دي زي الكمبيوتر بالظبط لما يتحط فيه معلومات كتير كتير يحصل يقولوا عنه ايه بيهنج فاحنا مخنا في أحيان كتير بيهنج بصراحة بكثرة المعلومات كثرة الأحداث كثرة الأحوال المحيطة بيا منها المهم ومنها اللي ملوش أهمية طب ما الصح إيه إن أنا أشيل الحاجات اللي ملهاش أهمية أفصلها كده أول بأول علشان المخ ده اللي متكلف ده اللي مرسوم بالروح القدس اللي لابد إن هو يكون مقدس للمسيح أنا بشيل منه الحاجات اللي ملهاش لازمة يبقى فترة الخلوة تساعدني على ان انا ابقى عايش مع ربنا باستمرار بشيل اي حاجة ممكن ان هي تنغص عليا او تبعدني عن ربنا كتاب يقول ايه المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة حقيقي فعلا ايضا الانسان اللي يقعد وسط ناس من النوع اللي بيدين غصب عنه هيدين وفي أغلب اعترافاتنا بنقول إيه النميمة والإدانة بنجيب في سيرة الناس وغصب عننا غصب عن... ألاقي نفسي الكلام خدنا الكلام خدنا أنا مش بقول إن مع... معاشراتنا معاشرات رضية بس الإنسان لابد إن هو يكون مصحصح لنفسه أول ما أحس إن الخط ابتدى يميل شوية لازم أرجع بسرعة طبعا في معاشرات رضية دي اللي معروف من أولها لآخرها غلط يبقى دي لا دي لازم أبعد عنها أبعد عنها تماما حتى لو الناس دول هيزعلوا مني لو دول أصحاب لا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ياما ناس كتيرة تبدلت حياتهم لما تركوا هذه المعاشرات الرضية ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته خير الإنسان بطبيعته ميال للخير ميال إن هو يعيش مع ربنا ولكن المؤثر الخارجي شديد جدا جدا طيب أختار المؤثرات الخارجية يكون شكلها إيه تغذي وتنمي هذا الشعور الحلو إن أنا أبقى معاك يا رب ولا أروح على الناحية التانية و معاشرات رضية بغرض بقى العمل بغرض غرض العلاقات لازم ان احنا عايشين وسط المجتمع فنتعامل مع الكل لا بصراحة اهرب لحياتك اي حاجة هتبعدني عنك يا رب اي حاجة هتخلي سلامي وودعتي وهدوئي والطمأنينة والحاجة الحلوة اللي في قلبي دي افقدها لا اهرب لحياتك مهما كانت الخسارة الأرضية هتكون إيه ولكن اهرب لحياتك لكي ما تقتني وتكسب حياتك الأبدية يبقى احنا قلنا كم وسيلة لل- للوداع هتغشه واحد ها ها ان انا احط خطيتي قدامي كل حين ومش هحطها كده وانبسط بيها ولكن ابقى تايب عنها مش تايب عنها بس ان انا رحت بعترف لا توبة داخلية من القلب يبقى اول حاجة ان انا امارس حياة التوبة الدائمة مش بس سر الاعتراف كل يوم انا بتوب تاني حاجة هقبل ضعفات الآخرين واحتملهم لأن أخويا ده لو أنا ما استحملتوش النهاردة بكرة مش هيحتملني نمرة ثلاثة أشبع بيك يا رب وأبقى فرحان جدا بيك وأقول لك إيه معك لا أريد شيئا على الأرض مش هزعل من حاجة مفيش حاجة هتفقدني الهدوء والوداع والطمأنينة اللي أنا فيها نمرة أربعة مداومة سر الاعتراف باستمرار فتح الشيطان بالكامل علشان يكون هو ده الوسيلة اللي تقربني لربنا خمسة الخلوة والهدوء وان انا اقعد مع نفسي وان الحياة ما تاكلنيش ان كل ما تيجي فرصة لمؤتمر هطلع في داخل المؤتمر كل ما يكون فيه في البرنامج خلوة هحاول ان انا اقعد الخلوة دي مع نفسي علشان الكلام اللي انا بسمعه في الخلوة هطبقه بقى التطبيق الفعلي او الخاص ليا في حياتي ستة المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة والعكس صحيح اختار بقى كطريقة ايجابية اختار مين الناس اللي انا في وجودي وسطهم بحس ان انا ايه بتملي وان انا برتفع عن الارضيات وان انا بحب ربنا واشبع بيه اكتر واكتر ربنا يدينا كلنا ان الماء الحي اللي في داخلنا الروح القدس الذي يعمل فينا لابد انه يكون ليه ثمار ما اقدرش اقول انا الروح القدس ساكن فيا وان انا انسان مسيحي وبحب ربنا من غير ما يكون فيه ثمره الثمره هي الدليل على النجاح زي بالظبط التلميذ اللي بيذاكر كويس ويمتحن الامتحان لو ما ظهرتش النتيجة هيفضل زي ما هو الورق لسه في الكنترول بس هو ما راحش السنة اللي بعد كده لابد ان النتيجة تظهر الثمرة هي نجاح وظهور لهذا النجاح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد